وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون لا نخشى غيرك إننا بقلوبنا نوحد فارحم إلهي ضعفنا واغفر يا رب ذنبنا واقبلنا وارفع قدرنا إنا جميعا نشكر ارحم إلهي ضعفنا واغفر يا رب ذنبنا واقبلنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم برنامجنا يا جماعة برنامج عابدون أول طلب في القرآن كان إياك نعبد أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الوصف اللي شرف ربنا به النبي صلى الله عليه وسلم حبيبه وخليله ومصطفاه كان سبحان الذي أسرى بعبده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون اللي بتتكلم عن العبادة يقول لنا انها ربع القرآن ربنا خلقنا ليه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ربنا يأمرنا ان احنا نبقى حياتنا كلها ليه سبحانه وتعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ازاي نحقق مفهوم العبودية ده في حياتنا ازاي تبقى العبادة كل شيء في حياتنا يبقى عبادة ايه خطتنا في البرنامج ده ليه سميناه كده ويا ترى ايه هي فضل العبادة هو ده اللي احنا ان شاء الله هنتكلم عليه مع حلقات عابدون فابقوا معنا من ساعة ما نزلت الشغل وانا تايه وانا بعيد وانا مفتون اعمل ايه في نفسي عايز اتقرب لربنا سبحانه وتعالى بس الشغل واخدني يا شيخ ده انا بنزل الشغل من الساعة 8 الصبح برجع في نصاص الليالي عايزني بعد كده الاقي قلبي مع ربنا سبحانه وتعالى يا شيخ هنعمل ايه وانت داري بأزمات الناس والنهاردة القرش بقى مش سهل تجيبه يا شيخ الالتزامات بقت كتيرة قوي اعمل ايه كل ما انزل الشغل ابعد عن ربنا اكتر الناس كل شغلها الشاغل الفلوس وجمع الفلوس نعمل ايه في الحياة دي وانا اقول لك وهو الشغل مش عبادة اه يا شيخنا العمل عبادة بس انا مش عايز اضحك على نفسي انا ببعد عن ربنا بسبب ان انا اكيد قلبي بيبقى حريص على الدنيا هي دي مشكلتك اولا ان انت مش فاهم يعني ايه عبودية الشغل يعني ايه عبودية العمل لان في ناس تقول لك العمل عبادة ويبطلوا صلاة او تلاقيهم بيأخروا صلاة او تلاقيهم حقوق ربنا سبحانه وتعالى بيفرطوا فيها وفي ناس بتقول لا انا صراحة لما بنزل الشغل اصلا ببعد عن ربنا انا نفسي الاقي لي مكان كده اتفرغ فيه للطاعة هو كان عملك مش طاعة هو التكسب يا جماعة وطلب الرزق مش طاعة آه هو مشكلة كبيرة علشان بيبقى الأمر بتختلط فيه حقوق ربنا مع حظوظ نفسنا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالسعي أمرنا بالتكسب أمرنا بالشغل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه النبي صلى الله عليه وسلم في مروى البخاري جعل أفضل الناس الذي يأكل من عمل يده وقال لنا إن دي كانت من سنن الأنبياء والمرسلين قال ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يعمل ويأكل من عمل يده على إنه كان ملك يعني كان ممكن يقعد على كرسي الملك ويأكل ويشرب من متاع اللي كان تحت سلطانه وجاهه لكن كان يعمل ويأكل من عمل يده نبي الله موسى سيدنا موسى اشتغل عشر سنين عشر سنين عشان يجيب مهر مراته عشر سنين في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره يشتغل حطاب خير له من أن يسأل أحدا أحسن من أنه يمد إيديه يعطيه أو يمنعه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم وصححه الألباني أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل كسب مبرور تعرفوا أن سيدنا عمر سيدنا عمر الفاروق سيدنا عمر الرجل الثاني في دولة الإسلام سيدنا عمر الملهم سيدنا عمر اللي قعدنا من دلوقتي لغاية بكرة نتكلم في الفضائل الخاصة بسيدنا عمر عمر عمرنا ما هنوفيه إياه سيدنا عمر ما كانش بيحافظ على درس النبي علشان الشغل كان ساعات يعمل كده يخلي واحد يروح صاحبه في الشغل يروح يحضر المجلس بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع له يقول له النبي قال كذا كذا كذا كذا وهو يوم تاني يعني نص دروس النبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات ما كانش سيدنا عمر بيحضرها والنبي ما نهاهوش بل إن سيدنا عمر كان يقول ألهاني الصفق بالأسواق الصحابة كانوا بيتاجروا سيدنا عبد الرحمن بن عوف أثنى عليه العلماء قاطبة إنه لما دخل المدينة وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أخيه من الأنصار بين سعد بن الربيع لما جه سعد بن الربيع يعرض على سيدنا عبد الرحمن نص فلوسه وزوجة من زوجتيه تعفف وقال له دلني على السوق وفي وفي ظل مثلا سنة سنتين ثلاثة بقى سيدنا عبد الرحمن من أغنى أغنياء الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة وأنه أحد المبشرين العشرة وكان تاجر وكان يعمل ويأكل من عمل يده الصحابة كانوا أهل حرفة وأهل تجارة صح عن أبي هريرة أنه قال إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله وقال أنا كنت بمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم على لحم بطني ما كنتش كان أحصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق وكان الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم كانوا بيشتغلوا والنبي ما نهاهمش عشان العمل والشغل عبادة لما سيدنا حنظلة اشتكى النفاق وسيدنا أبو بكر أقروا على كده كان بيقول أنا لما ببقى عند النبي ببقى ليا حال بحس إن أنا في الجنة ببقى شايف الجنة والنار قدامي لما أرجع واشتغل واروح البيت واقعد مع مراتي بحس إن أنا بقيت بحال تاني أنا أكيد كده منافق والنبي صلى الله عليه وسلم بعد كده يقول له لا ولكن يا حنظلة ساعة وساعة تلاقوا في هدي السلف كلام كتير قوي في هذا المعنى سيدنا أبو بكر اللي هو أفضل الأمة كانت أمنا عائشة تقول كان أبو بكر أتجر قريش أكتر تاجر فيهم كان أبو قلابة وهو أحد أئمة التابعين يقول إن, إن المحترف يعني المتكسب هذا هو الأفضل من الذي يمكث ولا يتكسب ويأخذ من صدقات الناس في شعب الإيمان عن علي ابن عثام قال ما أحب أو ما أحب إلي يكون المسلم إلا محترفا إن المسلم إذا احتاج أول ما يبذل يبذل دينه يبذل دينه من هنا لازم نبقى فاهمين المعنى ده كويس عايزين نبقى عارفين فقه التكسب فقه العمل عظم أجر الواحد الذي يقوم لله عز وجل بهذه العبودية كلنا بنشتغل بس محتاجين ان الشغل يبقى عبادة ما يبقاش حظ نفس ما يبقاش سبيل لطلب المال وبعد كده ينفق المال ده حيث لا يحب الله عز وجل وحيث لا يرضى اوعى تظن ان العمل وان الشغل عبادة ليست من العبوديات الكبار اوعى تظن الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه مجموعة من أصحابه ذات مرة فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يجلد وينشط في العمل فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله يعني الكلام ده كان يبقى أكتر في الجهاد الكلام ده يبقى في الصلاة الكلام ده في العبادات إنما في الشغل لو كان هذا في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يعني الواحد يخرج للشغل إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى رياء وفخرا فهو في سبيل الشيطان أنا بشتغل ليه هو ده مربط الفرس في الموضوع كله أنت بتشتغل ليه أنا بشتغل عشان أشتغل أنا بشتغل علشان يبقى معايا فلوس كتير وأعيش أنا بشتغل علشان أعف نفسي وما مدش إيدي أنا بشتغل علشان أسعى في إن أنا أجيب لقمة العيش أو إن أنا أجيب المال اللي من خلاله أجيب بيت أسكن فيه أدفع مهر عروس إن أنا أعف نفسي عن هذه الأمور أنا بشتغل علشان أنفق على أبويا وأمي الكبار في السن أنا بشتغل علشان إخواتي الصغيرين اللي في مدارس ومحتاجين احتياجات أنا بشتغل علشان معنى من هذه المعاني بلاش ده كله أنا بشتغل والمال اللي هيجيلي هتصدق بجزء منه علشان إصلاح أحوال المسلمين أيوة لو أنت في غنى معنى كده إن أنت تبطل شغل لا تشتغل والمال اللي يجيلك تنفق منه في سبيل الله على هذا المعنى تبقى كده للشغل معنى ويبقى كده الشغل عبادة العمل بهذا المعنى عبادة قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول فكل نفقة ينفقها المرء على نفسه وأهله يحتسبها فهي له صدقة قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ابتاعوا أنفسكم من الله من مال الله فإن بخل أحدكم أن يعطي ماله للناس فليبدأ بنفسه وليتصدق على نفسه فليأكل وليكتسي مما رزقه الله النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن أفضل دينار يبقى في إيدك أحسن فلوس في إيديك وأحسن فلوس تنفقها هي الفلوس اللي بتنفقها على أهلك قال صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ده أنا بديهم حاجات علشان خاطر يعيشوا ده أنا مديله ده الفلوس دي علشان يشتري بيها حاجات من نفسه أنا بدفع فلوس يعني علشان خاطر أدخل السرور عليهم وعلشان خاطر دول أولادي أيوة أيوة الفلوس التي تنفقها لهذا المعنى لهذا الوجه أفضل دينار تنفقه دينار تنفقه على عيالك ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله دينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله هي دي هي دي المعاني اللي احنا عايزين نتواصى بها عشان الشغل يبقى عبادة قولوا لي الوصفة العملية هتبقى ايه اقول لكم على طريقة عملية تخلي الواحد مننا مش مفتون بالشغل طول ما انت بتشتغل عندك عبودية لا ينبغي لك بحال أن لا تصنعها إيه العبودية دي؟ الذكر مش هو الشغل بيفتن مش هو الشغل بيسبب غفلة طب وانت مش عارف تحرك لسانك ليه مش عارف تقول استغفر الله وتستغفر ربك مئة مرة زي ما النبي كان بيعمل ليه انت مش عارف تسبح ربنا سبحانه وتعالى بالباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ليه أنت مش عارف تقول ليه الأذكار العظيمة المحببة إلى الرحمن تبارك وتعالى مش عارف تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هو الذكر ده هياخد على لسانك وقت قد إيه طول ما أنت قاعد بتتحرك ليه لسانك لا يفطر من ذكر الله مش النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالوصية دي لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله مش النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله والله هم حاجتين يخلوا لك الشغل عبادة أول حاجة دوام الذكر تاني حاجة طول ما أنت في الشغل قول الكلمة اللي احنا قاعدين بنرددها طول الوقت في عابدون هو أنا في عبادة طب ولو أنا في عبادة ينفع أعمل كده لو أنا في عبادة ينفع أزوغ من الشغل لو أنا في عبادة ينفع أجي متأخر عن الشغل لو أنا في عبادة وعارف إن أنا هتكسب من وراها فلوس والفلوس دي عشان تبقى حلال صرف ينفع الشغل اللي يبقى أي كلام وخلاص وهو على قد فلوسهم لو دي عبادة هيبقى حال المسلمين مختلف تماما لو احنا فاهمين ان الشغل عبادة دي أول وصية أو الوصيتين الأولانيتين اللي هو وصية الاحتساب وصية هو أنا في عبادة الوصية الثانية قلنا لا, يسا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله ثالث حاجة يعني ما تقطعش نفسك قوي كده في الشغل النبي صلى الله عليه وسلم قال السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزء من النبوة الاقتصاد يعني أصل الناس بتبص على الناس والنهاردة فلان جاب وأنا شمعنا أنا ما جبش وفلان عنده وأنا ليه ما يبقاش عندي وطول ما انت قاعد بتفكر بالاسلوب ده تلاقي نفسك خلاص ضاقت عليك الدنيا بما رحمك واحد مرة راجل بتاع تاكسي فبيقول يا شيخ أنا زهقت تعبت خلاص أنا بشتغل موظف لغاية العصر ومن العصر لغاية بالليل ببقى على التاكس وارجع البيت أصلح كمبيوتر أنا خلاص وبعد كده رجعت لقيت عيل من عيالي بيقول لي أنا جعان أنا مش لاقي أعمل إيه عشان أسد الأفواه دي اللي قدامي ومراتي كل شوية خناقات وكل شوية مشاكل ما هو اصل انت فهمتها غلط هو ربنا قال فامشوا في مناكبها انت فهمت ان انت لما هتشتغل واحد واثنين وثلاثه والرزق كل ما انت هتزيد كل الدنيا ما تقطعش قلبك عليها كده لان في غيرك عايش مش كده طب وايه الفرق بينك وبينه ربنا عدل انت ما تقطعش نفسك عليها كده علشان النبي صلى الله عليه وسلم شبه الحريص على الدنيا الحريص على المال بانه بالظبط كده عامل زي ذئب جبته على قطيع من الغنم يعملوا فيه ايه يخلصوا عليه تماما هو كده الدنيا لما تخش على الدين تشيله خالص تبقى الحالقة للدين امال اعمل ايه يعني خد باسباب الرزق الحلال قول لي ايه هي اسباب الرزق الحلال عايز ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليك في الرزق ربنا رتب الاسباب للرزق على اشياء تانية خالص غير كثرة العمل على ايه على كثرة الاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا رتبها على حسن التوكل لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا رتبها على كثرة الدعاء قال الله جل وعلا إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي ادعين ربنا يوسع عليك يوسع عليك رتبها على التقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب رتبها على اجتناب المعاصي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون رتبها على الإنفاق أنفق أنفق عليك كان بعض الناس يقول لي كده أنا لما أقع في دين أو أقع في مشكلة كبيرة أتصدق بأي حاجة يسيرة تفتح لي أبواب الرزق عند رب العالمين صلة الرحم تفتح لك أبواب الرزق قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره إكرام الغلابة والضعفاء تفتح لك أبواب الرزق أبواب كتير قوي ومعاني كتير قوي لو أنت خدت بيها تتحول هذه المعاملة إلى عبادة صرف أنا عايزك في وصية جامعة علشان تعيش الشغل على انه من اعظم العبوديات اعرف لكل وقت واجبه انت دلوقتي في واجب الصلاة يبقى وقتك دلوقتي صلاة ما تقولش شغل دلوقتي لازم تحط لنفسك جدول فيما يتيسر لك حافظ على أذكار الصباح والمساء وانت نازل دايما تبقى قايل أذكارك تقول أذكار الخروج زي ما اتفقنا ذكر ربنا سبحانه وتعالى من استغفار وتسبيح وتهليل وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ عليك قلبك لازم يبقى ليك ورد من القرآن عليك ببر الوالدين وصلة الأرحام ولو بمكالمة تليفون كل يوم تفتح لك أبواب الرزق عند الله عز وجل عليك ان انت تحافظ على صدقة ولو يومية اللهم أعطي منفقا خلفا عايز رزق يفتح ليك طلع ولو صدقة يومية ولو ربع جنيه ولو أقل القليل تفتح ليك أبواب الرزق التوازن ده ما بين الشغل وما بين العبا- العبادات اللي ربنا أمرنا بيها التوازن كله في الحياة واوعى تف- تفهم للحظة واحدة ان الشغل فتنة الشغل عبادة بس انت محتاج تفهم مفهوم العبادة في الشغل وتحتسب وتنفذ الوصايا اللي احنا اتفقنا عليها مش هتلاقي المعنى ده ابدا وهتلاقي بالعكس اثر العب... الطاعة دي طاعة الشغل هتلاقي ليها اثر طيب في حياتك أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا سامع الدعوات جئنا عند بابك نعبدك لا نخشى غيرك إننا بقلوبنا نوحدك